قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يقول ربنا جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقول ربنا سبحانه وتعالى عز من قائل وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكأن ربنا جل جلاله أمر بالتذكير بهذه القضية الخطيرة وهذه المسألة المهمة ذكر بهذه القضية قضية أن الله ما خلقك ولين لك مفاصلك ووضعك في هذه الدنيا وسخر لك ما في الأرض جميعا إلا لتعبده لا لعمارة الأرض كما يزعم البعض ولا لاستمرار النسل وإنجاب الذرية كما يظن آخرون وإنما خلقك في الأصل لكي تعبده سبحانه وتعالى وهذه القضية تنسى وتندرس في وسط الهموم ووسط الأحزان ووسط المشاكل ووسط المشاغل ينسى الإنسان لماذا خلق فينسى أصل خلقته فيعيش لنفسه أو يعيش لذاته أو يعيش لمآرب ارتآها يعيش لخطط وضعها للوصول إلى غايات أملها يعيش من أجل آمال عريضة عاش لها يعيش لا لله قال الله قل إن صلاتي ونسخي و ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إنني أريد أن أسأل كلا منكم على حدة سؤال موجه لك أنت وأنت وأنت لكل إنسان منا بشخصه هل أنت تستطيع أن تقسم بالله العظيم أنك تعيش لله ها؟ هل يستطيع أحدنا أن يقسم بالله العظيم أن حياته لله لا شريك له أم أنك تعيش لهواك ورغباتك وآمالك نعم إنها قضية خطيرة أيها الإخوة تلعي بعد كده صلى على رسول صلى صلى الله عليه وآله وسلم إنها قضية خطيرة خطيرة إلى أبعد حد أن يلبس عليك الأمر أن تظن أنك عبد لله وما أنت إلا عبد لذاتك أهلا أهلا أهلا صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم إننا وبعد رمضان تعالوا لنتساءل عن عبادات ألفناها وعشناها وربانا ربنا عليها ثلاثين يوم صيام متتالية وليست متفرقة ثلاثين يوم قيام ثلاثين يوم تؤمر أن تستيقظ في السحر لتأكل ثم تصلي الصبح وبعد الثلاثين يوم إيه اللي حصل يا شباب مع أول أيام العيد تركت القيام وهجرت الصلاة في المسجد وضاع منك الفجر ولم تكن في السحر يا شباب أين القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا القرآن الذي ربانا الله عليه في رمضان ثلاثين يوم متواصلة بتسمع كل يوم على الأقل في الصلاة جزء ده على الأقل حد الأدنى بعد رمضان يفاجأ الإنسان أن القرآن تبخص قل لي أنت بعد رمضان قرأت كم جزء من القرآن لحد النهاردة النهاردة كم في الشهر لا 14 14 شوال يعني المفروض النهاردة قريت الجزء ال 15 لو بتقرأ كل يوم جزء قريته أنت لا أنت لا أنت لا وأنت آه. إذا أنت ما كنتش بقى عبد لله أنت كنت عبد للناس زي ما الناس بتعمل ادي انت ماشي ايه في وسط الناس بتصوم زي ما بيصوموا وتقوم زي ما بيقوموا وتقرا زي ما الناس كلها بتقرا او كنت فاضي لكن دلوقتي ما انتش فاضي لربنا ما انت رجعت الشغل وانشغلت عن الله آه. لذلك كانت هذه الوقفة من وقفات بعد رمضان صلى الرسول صلى صلى الله عليه وآله وسلم شاهد يا شباب أننا وقفتنا الليلة مع القرآن مع قضية القرآن الذي ضاع بعد رمضان أين القرآن الذي تلوناه وعشنا معه أين القرآن الذي أنزله الله عز وجل لك قال جل جلاله أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم يقول ربنا جل جلاله وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة للمؤمنين يقول الله جل جلاله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وإيه وشفاء هدى وإيه وشفاء يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه وشفاء شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لا إله إلا الله ونحن نعيش في هذه الأيام أيام المرض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكشف البلاء عن المبتلين اللهم إنا نسألك أن تجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع الضرب عن المسلمين الم... ال... الأمراض كثيرة وأخطر الأمراض مرض القلب اللهم طهر قلوبنا وداوي أمراض قلوبنا المرض القلب ومرض القلب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ها؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هناك قلوب مريضة اللهم إنا نسألك أن تشفي قلوبنا مرض شبهة ده المرض الأولاني اللي ربنا ذكره مرض شبهة وما أكثر الشبهات في زماننا تسمع النهاردة من الشبهات إن الربا حلال رغم ربنا سبحانه وتعالى لم ينافس ويفاصل في قضية الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ربنا ما قالش لا البيع كذا والربا كذا لا وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا أنتوا مش بتقولوا البيع زي الربا خلاص هو زيه بس أنا بقول ده حلال وده حرام اسمع الكلام بدأت الشبهات تطرأ لا احنا ما بنقولش ان الربا حلال احنا بنقول ان فايدة البنوك هي اللي حلال لكن مش دي مش ربا دي اسمها ايه انت مت وربنا يحييكم اه اسمها شبهة دي شبهة طارئة مثلا النقاب ستر وجه المرأة فرض بدليل الأدلة الكتاب والسنة تطرأ الشبهة لها ده النقاب مش مش من الدين كان عادة وخلاص أو لأمهات المؤمنين أو أو إلى آخره دي اسمها إيه؟ شبهة الشغل في الحرام كذا وكذا وكذا وكذا من اللي انتوا عارفينه من الحرام لا مش حرام خليك فيها لما تلاقي شغل تاني إلى آخره شبهات فالشبهات ديت بتطمع القلوب الايه؟ المريضة أما القلب السليم يا رب يا رب ارزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها القلوب السليمة يا شباب ساعة تطرأ علي الشبهة تنكرها مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كإيه؟ كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أسلبها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا هل ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه حديث خطير جدا إن الفتن تعرض على القلوب والقلب المفتون يشرب الفتنة عارف لما واحد عملوا له مقلب فايه شربه اهو القلب المفتون كده بيشربها يشرب ايه الفتنة تعرض عليه فتنة المال يشربها تعرض عليه فتنة النساء ها؟ يشربها وهكذا تعرض عليه الفتن يوم يشرب الفتن ويمتصها فتنكت في نكت سوداء لحد ما يسود القلب تماما أول آفة لهذا القلب الأسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟ أشرب من هواه هواه إن ده حلال يبقى حلال هواه إن ده حرام يبقى حرام عند مين؟ عنده أما الموحد اللهم اجعلنا موحدين أصحاب القلوب السليمة حين تعرض عليه الفتن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البرز ما اطمأن إليه الصدر وسكنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال رسول الله آه احنا شرطنا اللي ما يصليش على النبي ما يقعدش معانا يوم يروح كده بالراحه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن وإن أفتاك الناس وأفتوك ولكن أي قلب نستفتيه استفتي أنهي قلب القلب المريض ولا السليم آه القلب الجاهل ولا العالم القلب المبصر ولا الأعمى لازم نستفتي قلب مريض قلب عالم وإلا يحيك الحق في الصدر قلت لكم قبل كده الكلام ده دليل أن الرجل أتى عمران بن حصين وقال لقد حاك في صدري أمر المسح على الخفين وكنت امرأ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في المسح على الخفين قال نعم أمرنا رسول الله فصل عليه صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ثلاثة, ليالي ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا ويوما وليلة إذا أقمنا يبقى الراجل ده حاك في صدره امر المسح على الخفين رغم ان امر المسح على الخفين ايه سنه وحق بس حط صدره لانه ايه جاهل ما يعرفش يبقى من امراض القلوب الجهل اللهم علمنا ما ينفعنا والجهل هو الذي يلبس الشبهه المرض الثاني من امراض القلوب او النوع الثاني من انواع امراض القلوب مرض الشهوة اللهم طهر قلوبنا يا رب وده أخطر أمراض عصرنا لكن والله الاثنين خطيرين في عصرنا الاثنين فما أكثر الشبهات وما أكثر الواقعين في الشبهات وأما الشهوات ففي زماننا مستعلية صح ولا مش معايا الشهوات بقى في زماننا نعوذ بالله من الشهوات الشهوات دي مصيبة كبيرة جدا أصابت الأمة شهوة المال شهوة النساء شهوة الأكل والشرب شهوة التفاخر والمنظرة شهوة التصدر والسهور والشهرة شهوة اكتناز الأموال واحتياء و... و... واستح... والاستحواذ على الأملاك كل إنسان النهاردة ما نفسكش في شقة في 6 أكتوبر أه والله خد شقة طب إيه رأيك في شقة في العاشر هو يا سلام دي تبقى تمام طب وفي الشروق أه ودي كمان دي فرصة نفسك في عربية أه طب كمان عربية أه نفسك فيه بقت شهوة النهاردة انه عايز يجيب ويجيب ويكمل ويكمل ويحط ويزود شهوة شهوة في كل شيء من أصناف الدنيا على التفصيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك أنا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ما كنت أظن أن يبلغ أن يبلغ أن تبلغ الفتنة كما بلغت في عصرنا في عصرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم نعم شهوة المال وشهوة الاكتناز وشهوة الاحتواء والامتلاك والاستحواذ صارت هي الوهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت نفسك تموت لا ليه يعني الشيخ اصبر شوي الصالح فينا يقول لما تموت والتاني الغافل يقول لما اتمتع بالدنيا شويه انا لسه خدت منها حاجه اه يبقى قضيه كراهيه الموت وحب الدنيا حب الدنيا بتحب ايه من الدنيا يا ابني هيعد كل حاجه ولذلك لا سبيل لعلاج القلب من مرض الشهوه الا ان يولد القلب ولاده جديده من أكبر فتنة فتن الشهوات شهوة النساء اللهم تب على كل عاصم مسلم وأنا أيضا ما أظن وردوني إن شئتم أنه في عصر من العصور بلغت فتنة النساء مثل عصرنا في زمن من الأزمنة كان في تبرج زي اللي انت شايفه النهارده لا يمكن كان في فسق زي اللي بتشوفه النهارده مستحيل يتصور عقل شكل هؤلاء المتبرجات في الشوارع حتى أنني إذا فوجئت بهذه البنت العارية بنت ال 13 14 سنة بمنظرها ده أقول إزاي دي خرجت من بيت في بني آدم مش راجل إزاي يبقى لي دي أب أو أم يطلع البنت بالشكل ده من بيته مش ممكن دليل إن البيوت بقت خراب خراب من الدين خراب من الأخلاق خراب من حتى من العرف والتقاليد خراب من الاحترام خراب من التقوى خراب من أي معلم صالح إن بنت تتزين بالشكل ده وتخرج الشارع قدام أمها أو قدام أبوها أو قدام أخوها أو قدام أختها حتى الكبيرة أو حتى قدام جيرانها إزاي يسمحوا لها تخرج بهذا المنظر فاستعلت الشهوات وفشت الفاحشه اللهم تب على كل عاصم مسلم واستر نساء المسلمين نعم فشت هذه الفاحشة نتيجة مرض الشهوة الذي ملأ القلوب فاستحلت الغرائز وغابت العقول وماتت القلوب النهارده لما تسأل 90% من شباب المسلمين ايه اكبر مشكلة بتقابلكم يقولوا النظر الى النساء صح يا ابني قول صح ما تخافش اه هي دي اكبر مشكلة بتواجه الناس في الشوارع ماشي في الشارع فتنة يركب مواصلة فتنة ير- ي- يروح يدخل مكتب او يقضي مصلحة فتنة في كل مكان العلاج العلاج لقلبك عشان ما يبقاش همك الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آملنا العلاج القرآن وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء شفاء لمرض الشبهة ومرض الشهوة شفاء لمرض الشبهة وشفاء لمرض الشهوة شفاء لقلبي لذلك أنا عايز الليلة دي نتكلم في مسألة القرآن إزاي ننزل القرآن تنزل القرآن على قلبك دواء قال الله يقول ربي وأحق القول قول ربي وإذا ما أنزلت سور فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فإيه فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يبقى عايزين هي الصور دي تنزل على القلوب إيمان تنزل على القلوب القرآن تقوى ويقين ولين نعالجه بعد رمضان عشان نقول للناس اللي قروا القرآن في رمضان لماذا هجرتم القرآن لماذا تركتم القرآن لماذا نسيتم القرآن لماذا مالتم القرآن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا أنهما قالا لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم اللهم طهر قلوبنا يا رب القرآن شفاء تام لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة يقول ابن القيم اسمع بقى بعد كلام ربنا وكلام النبي ما صلى عليه كلام هذا الطبيب قال وإذا أحسن العليل التداوي به العليل يعني إيه يا ابني المريض وإذا أحسن العليل اللي هو إيه المريض الذي به علة وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق شروط وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء البت مش ممكن يجي ده يقف قدام القرآن لا يمكن بس بالشروط الخمسة دي أول تاني تدفع كام صلى الله عليه وآله وسلم ما احنا متفقين ان الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه وده شرط ده كمان ووضعه ايه انا عايزك تحط القرآن على الداء واحنا متفقين ان الداء فين في القلب يبقى هتجيب القرآن تحطه فين في قلبك مش في لسانك ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه نعم نحن نريد قر- القرآن يداوي به أمراض قلوبنا اللهم طهر قلوبنا يا رب بسألك انت بتتوب وتاني يوم ترجع في, الم... في, في الذنب ده مرض في القلب بسألك انت نفسك تتوب ومش قادر تتوب مرض في قلبك بتنام عن الفجر ما انتش قادر تقوم ما بتقدرش تقوم الليل مش عارف تحفظ القرآن مش طايق تتعلم العلم اخلاقك صعبة وبتتنرفز بسرعة وبتنسى نفسك كل دي أمراض في القلب علاجها القرآن اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء لازم لكن القضية إزاي أنزل القرآن على قلبي دواء إزاي أحط القرآن على قلبي عشان يداويه يقول ابن القيم أعظم الأدوية والأسقية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة هو القرآن شفاء من كل داء وكيف لا ينفع القلوب والذي أنزله علام الغيوب قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله الشاهد في الثلاث كلمات الأخرين فإن إيه أصيب عارف أصيب يعني إيه يا عم الصبر يعني جه صواب وأنت ممكن تبقى مريض والطبيب يشخص غلط فيوصف لك الدواء يوصف الدواء غلط فلما يوصف الدواء غلط يجيب نتيجة عشان كده الرسول قال فإن أصيب دواء الداء يعني جاء الدواء, الدواء صوابا فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله يبقى حتى لو جاء الدواء صوابا فلن يبرأ إلا أن يأذن الله ممكن يبقى الدواء صح بس ربنا ما كتبش الشفاء فلا شفاء إلا إلا شفاؤه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب نعم إخوتي في الله ينبغي أن ننتبه إلى هذا أن القرآن دواء بس المهم نستعمله صح عشان نضع على قلوبنا فيشفيها ربنا جل جلاله قال ولكن القرآن لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع بل لا يزيدها إلا مرضا على مرضها يبقى امتى القرآن ما يشفيش لما حد ياخده بدون اعتقاد ساعتها مش هيشفي ده هيعمل ايه يزيد المرض قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال تعالى بل هو للذين قل هو للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقف وهو عليهم عمى هو اللي ايه القرآن قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إلا خسارة فلذلك أن تأخذ القرآن بغير اعتقاد ولا صدق ولا نية صالحة ولا قبول ولا اكتفاء لبقية الشروط فإن القرآن لا يزيد المريض إلا مرضا يقول ابن القيم فإعراض أكثر القلوب عن القرآن وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه شفاء وعدم استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو آدم حال بين القلوب وبين الشفاء تسمع الحتة دي ثاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فإعراض أكثر القلوب عنه عن القرآن دي نمرة واحدة اثنين وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه شفاء ثلاثة وعدم استعماله أربعة والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو آدم حال بين القلوب وبين الشفاء هو تعبان يقوم يروح للدكاترة ويعمل أشعة ويعمل تحاليل وياخد أدوية ويعمل عمليات وقال يقول لي عشان ربنا يشفيني لا مش هيشفيك انت ما جيتلوش من اصل وبتقولها دلوقتي زي ما بنقول بقى عندنا في الفلاحين بار وعسل ارقيه وخلاص ادعيه انت ما قلتش يا رب في الارض انت قلت يا فلوسي يا دكاتره يا اطباء يا ادويه يا عمليات يا تحاليل يا اشعه ما قلتش يا رب جاي النهارده بقى تقول يا رب بس بعد ايه وبتقول يا رب يعني ما هو ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب برضه مش بيقول كده وده احنا مشينا بالاسباب وبعدين يا رب لا غلط ده احنا نقول ايه يا رب الاول ولا الاخر الاول والاخر وعلى طول وليل ونهار وناخد بعد كده بالاسباب طاعه لرب الاسباب ونعلم يقينا ان الاسباب لا تؤتي ثمرتها الا باذن الله واللي يقول لك تعالج يا اخي ربنا امر باخذ الاسباب تداوى وانا لما اخذ القران ما بقاش بتداوى ويبقى الدواء الدعاء والقران اسباب ولا مش اسباب؟ اسباب واللي قصدك يعني واحد ما يعملش عمليه ولا ياخد علاج ابدا انا ما قلتش كده لان الكلام ده ما ينفعش الا لاصحاب اليقين الى الاصحاب ايه؟ اصحاب اليقين الجازم عليكم السلام يقول ابن القيم حال بينها وبين الشفاء وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وصفه من يعظمونه ويحسنون به ظنونهم فعظم المصاب واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أحيا علاجها أحيا علاجها الجميع وكلما عالجوها بتلك العلاجات الخاطئة تفاقم أمرها وقويا أنا كتير أقول يا شباب إن قضية إن, إن إحنا نتكلم النهاردة على علاج أمراض الأمة التبرج والاغتصاب والإجهاض والزواج العرفي والزينة والخاء والاختطاف علاج الكلام ده ان احنا نعالجه علاج ظواهر غلط احنا عايزين نعالج ايه الجذور الاسباب ده بالظبط زي لما يكون واحد جسمه سخن فراح للدكتور فبيعالج السخونه غلط لازم يعالج السبب الذي سبب هذه السخونه فاحنا عايزين نرجع للأصل فساد القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب نريد أن يطهر الله قلوبنا وليس أعظم من القرآن نفعا في تطهير القلوب قال ربنا جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقول ابن القيم ما هو الراجل ده بقى له في طب القلوب عشان كده بنتكلم بننقل من كلامه كتير يقول فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولا سبيل على حصول إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم فإن صلاح القلوب يا رب أصلح قلوبنا يا رب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه دي نمرة واحد يا شباب زي ما قلت لكم قبل كده إن أكبر مرض للقلب الجهل وأكبر الجهل الجهل بالله النهاردة لما يجي نسأل الناس تعرف إيه عن ربنا تعرف إيه عن ربنا اللي أنت بتعبده اللي خلقك تقدر تقوم دلوقتي مش تسمع لي 99 اسم أسماء الله الحسنى لا عشرين اسم من الأسماء لو سألتك عن معنى خمس أسماء من أسماء ربنا تعرف إيه معنى اسمه المؤمن إيه اسمه إيه معنى اسمه المقيت إيه معنى اسمه الفتاح سبحان الله كثير منا لا يعرف شيئا عن الله ما فيش حاجة عن ربنا أبدا إلا الناجس كلام عن الناجي وخلاص فهذا أكبر مرض للقلوب وبه تزيد الأذواق والهموم يا جماعة لما نعرف ونفهم يعني إيه اسم الله الوكيل اسم الله الكافي اسم الله اللطيف لما نعرف الأسماء دي والله قلبك هيرتاح من أكبر الهموم التي تؤرقك بس الثلاث أسماء دول الكافي الوكيل اللطيف وحط عليهم الاسم الرابع الحسيب يا أخي لو عرفت الأسماء الأربعة الأول الآخر الظاهر الباطن اللي الرسول كان بيتوسل بيه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أخذ عني الدين وأغنيني من الفقر بس نعرف ربنا نعرف ربنا أنا نفسي كل واحد مننا يروح النادي يبدأ يحاول يعرف ربنا منين أعرفه أعرفه إزاي من كلامه من القرآن تمسك المصحف كده وتقرا من اول الحمد لله رب العالمين وتبدا تحت كل اسم من اسماء الله او صفه من صفات الله تكتبها في كراسه عندك عشان تعرف ربنا اللي خلقك اللي انت بتعبده وتيجي على كتب بقى بتاع العقيده زي الاسماء والصفات للامام البيهقي والاسماء والصفات لابن خزيمه والسنه لابن ابي عاصم عشان تعرف وانا بتكلم بقى في كتب المتقدمين عشان تعرف ربنا اللي بتعبده فده اكبر دواء لقلبك واحنا لما نقول ان القران دواء للقلب لان القران حوى التعريف بالرب جل جلاله تعرف ربنا من خلال كلامه هو سبحانه وتعالى طبعا وبعقيده سلفيه محضه القرآن والسنة بفهم سلف الأمة مش بفهمك ولا بفهم أحد آخر اوعى من التلبيس في فهم معاني الأسماء والصفات افهمها زي ما جت وزي ما النبي فهمها نفهمها زي طلع رسول صلى الله عليه وسلم جلس رسول الله يا رب استر يا رب مش عجباني انا صلاتكم على النبي دي خالص صلى الله عليه واله وسلم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما فقال يضحك ربنا من رجل قال اللهم إني من رجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقام أعرابي من آخر المجلس وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا الرسول قال ايه يضحك ربنا فقام الاعرابي قال له لا ربنا بيضحك أو يضحك ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال الأعرابي بخ بخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحملك على قول بخ بخ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا قال ايه قال له دام ربنا بيضحك يبقى ايه خير الشاهد هنا ان لما قال له ربنا يضحك الرسول قال له ايه يضحك ما قالوش يعني يرضى ما قالوش يعني وانما لما قال له ربنا بيضحك قال له ايه يضحك والراجل فهمها يضحك يعني ايه يعني يضحك يبقى ما حدش يضحك عليك بقى انت وتقول ويقول لك لا يضحك ازاي ربنا يضحك يعني يعني كده انت بتشبه ربنا بخلقه قول له زي ما النبي فهمها والاعرابي فهمها انا كمان افهمها انا مش احسن من النبي بصلي عليه ولا اعلم من النبي فخلاصه الكلام عايزين نعرف ربنا قال ابن القيم فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه اثنين وأن تكون مغفرة لمرضاته ولمحاب لإثار فاكر في رمضان أما كان قبل الأذان بربع ساعة وقدامك كوباية التمر بالمية ساعة وريقك ناشف ونفسك تشرب اشرب تقول ايه لا طب لا ليه صايم وايه يعني صايم ما كفايه كده كل تفطر يا ابني ليه الايثار انك تؤثر ربنا على ما سواه لا ربنا ما اذنش لسه وساعة ما المغرب يقول الله اكبر على طول ايه تشرب أيوة. انت قاعد تاكل قبل الفجر فوجئت الفجر قال الله اكبر في ايدك لقمه تعمل ايه تسيب ليه بتسيبها ليه كل لا الفجر اذن يعني ايه اصوم يعني ايه اصوم يعني يعني ربنا قال الفجر اذن خلاص ما تاكلش فاثرت مرضاه الله على على هواك هو ده الايثار اللي عايزك وانت ماشي في الشارع بتبص لواحده تلفت نظرك ايثارا لمرضاه الله اتعرضت عليك فلوس حرام تسيبها ايثارا لمرضاه الله وهكذا وايثار مرضاته واجتناب ما نهى عنه وما يسخطه فلا صحة ولا حياة لها البتة إلا بذلك هي دي حياة القلوب كان من دعاء النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ولو قرأنا التوسل اللي قبليه هناخد وقت طويل جدا الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أو أنزلته في كتابك أو أو علمته أحدا من خلقك أو أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلب عارف ربيع قلب يعني إيه؟ يعني إيه الربيع بعض الناس يفكر ربيع يعني إيه يعني شم نسيم الدنيا ربيع والجو بديع آه هو ده الربيع لا الربيع هو الجدول هو ليه الجدول يعني ايه الجدول يعني الجنبية يعني الفحم يعني الترعة الصغيرة وصلت ولا لسه آه يعني اجعل يا رب القرآن جدول حياة لأن واجعلنا من الماء كل شيء ايه هي يصل إلى قلبي فيحيا به قلبي اللهم أحي قلوبنا آه قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا العلماء يقولوا إيه فكما يكون الجنين في بطن الأم دما عبيطا علقة ثم مضغة ثم نطفة نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم ينزل الملك على رأس اليوم الثمانين يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك على رأس الشهر الرابع ينزل الملك فينفخ فيه الروح فيطير إنسانا يبقى 120 يوم في بطن الأم الطفل إيه؟ دم بعد أربع شهور 120 يوم يبدأ الطفل يبقى بني آدم حياة يبدأ فيه يبقى فيه إيه؟ حياة كذلك قلبك دم عبيط حتى تسلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي أوتيه وهو القرآن وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا يبقى القرآن روح روح القلوب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا القرآن روح فهو ربيع القلوب كيف تصلح قلوبنا بالقرآن ده موضوعنا اللي عايزين نتكلم فيه ازاي ننزل القرآن على قلوبنا دوت اولا حين تقرأ القرآن اقرأه بنية صالحة يعني ايه ما هو في كتير منا بيمسك المصحف كده ويفتح ويقرأ
يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنصرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا خلاص خلصت الجزء الحمد لله طب أنت قريت القرآن بنية إيه؟ أنا بقرأ بنية الجزء اللي عليا طب ما هو الجزء اللي عليك ده مش فرض فرض ولا سنة يا جماعة؟ تلاوة القرآن سنة سنة أمال إيه النية اللي أنا هقرأ بيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إيه نيتك وأنت بتقرأ القرآن أنت عمال تقرأ تقرأ إيه نيتك أولا دواء يبقى لما أفتح المصحف وأبدأ أعرف أعرف نية يا رب أنا هاخد العلاج فاكتب فيه الشفاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت مش عن صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أنت الشافي ها؟ لا شفاء إلا شفاءك يبقى أنا همسك المصحف وابدأ أقرأ وأنا نيتي أنت ها؟ الشافي قل له يا رب أنا قلبي مريض ما هو بعض الشباب بيجي يقول كده يقول انا عارف لو اتعرضت عليا فتنه هقع هضيع فادعي لي ربنا ينجيني طب وليه ما تعالج نفسك انت ليه سيء الظن كده قول يا رب انا قلبي مريض ومحتاج دواء وانا يا رب هاخد الدواء وانت وانت الشافي مش ربنا قال كده سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على العين ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا دواء القرآن ولقد جئناهم بكتاب ايه فصلناه يبقى تفصيله من مين من الله على علم العليم هو الذي انزل اليك هذا الدواء العليم هو الذي وصف لك هذا الدواء العليم هو الذي شخص داءك ووصف لك دواءك ولقد جئناهم بكتاب ايه فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دي جاية إن شاء الله شاهد أنك أول نية تقرأ بها القرآن دواء لقلبك اقرأ القرآن دواء عايزك تمسك القرآن وتقرأ كده واحدة واحدة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب يا رب حرك قلوبنا للقرآن يا رب عايز القرآن يهز قلبك قال تعالى إنما المؤمنون إنما للحصر والقصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمانا يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا ترى في في قلب شرك اللهم طهر قلوبنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من تعلق قلبه وكل من تعلق قلبه بغير الله بشيء غير الله حتى لو كان هذا الشيء مباحا كالزوجة مثلا فإنه ينقص من توحيده على قدر تعلقه بهذا الشيء واضح ولا ترجم نترجم فصل صلى الله عليه وسلم وكل من تعلق قلبه بشيء غير الله ولو كان هذا الشيء مباحا كالزوجة مثلا فإنه ينقص من توحيده على قدر تعلقه بهذا الشيء يعني ايه؟ يعني واحد يحب مراته بيموت فيها انك تحب مراتك ده حرام لا حلال حبها زي ما انت عايز وموت في دبدبها ماشي لكن بشرط انك تحبها لله تحبها ايه واضح ولا ترجم كارثة صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموحد لا يحب إلا الله الموحد يحب مين؟ الله ومين تاني؟ بس طب والنبي؟ لا ده بيحب النبي لله لأن الله أمره بذلك أو على الشرك فلا يحب لذاته إلا الله طب والنبي إحنا بنحبه لأن الله أمرنا بذلك تعبدنا بذلك يبقى لو ما حبيتش النبي يبقى ربنا ما يرضاش عنك لازم تحبه وتحب النبي أكثر من نفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين فصل عليه طب ده النبي اللي ربنا أمرك بحبه أمال تحب ربنا دي بقى إذا كان النبي اللي ربنا أمرك بحب بحبه يحبه أكثر من نفسك و قول ومالك و وولدك و ووالدك و والناس أجمعين ده النبي أمال ربنا بقى تحبه قد إيه؟ ها؟ قول لي تحب ربنا قد إيه؟ إذا كنت أنت حبك للنبي ده طاعة للمحبوب آه، يبقى حب الله درجة لا توصف كل كلام يتقال في حب ربنا هينقص من قدر هذا الحب انك تحب ربنا بالروح ذاتها بالايه بالروح فتكون كل المحبوبات تبعا لحب الله يعني هتحب النبي لله وتحب زوجتك اه خلي بالك بقى ان زوجتك لما تحبها لله هيجي وقت تبغضها لله لكن لو بتحبها لذاتها ما تعرفش تكرهها لله يعني هو المطلوب من الواحد احيانا انه يكره مراته اه اذا عطلتك عن طاعه الله حين تحملك على معصيه الله يبقى يجب عليك في هذه الحاله ان تبغضها في الله يبقى لازم حب لل- حب في الله وبغض في الله تحبها على قدر الطاعة وتبغضها على قدر المعصية تحبها حين تعينك على طاعة الله وتكرهها حين تمنعك من طاعة الله أو تحملك على معصية الله يبقى هي دي القضية يا شباب إن كل اللي بتحبه بقى غير الله فينقص من حبك لله ينقص من توحيدك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية أدام في حد له فيك يبقى عبوديتك لله غير صحيحة يبقى لما أقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أول كده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا ده انا هقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعمل ايه؟ واقف تحقق التوحيد وتخلص من الشرك وطهر القلب وابدا اكمل الايه يبقى هنا القران ينزل على قلبك ايه؟ دواء لكن القرايه دي دي ما اسمهاش ايه؟ ما اسمهاش دواء بقى وما تنفعش دواء نمرة اتنين ربيع قلبك فبه يحيا قال مالك بن دينار يا حملة القرآن اللهم اجعلنا من حملة القرآن يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب, فيصيب الحب فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضرب وتهتز وتحسن فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا شفت المثال العجيب ده مالك بن دينار بيقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم انت حافظ يا ابني عشر صور من القرآن عشرين صح قل أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر صح كده ده حفظهم دول اه والتين والزيتون وإنا أنزلناه والضحى والألم نسبح حافظ عشرين صورة من القرآن عملوا إيه في قلبك ما أنت كده تبقى حامل للقرآن جابوا نتيجة إيه إذا ما كانوش جابوا حاجة يبقى قلبك ميت اللهم أحيي قلوبنا مالك بن دينار بيقول إيه إن المطر ينزل من السماء على الكنيف فيكون في في البراز حباية درة ولا حباية قمح ولا حباية فول لما ينزل عليها المية تنزل وتخضر وتهتز وتترعرع وتعصم رغم انها في مكان ايه نجس فيبقى القرآن لو في قلب نجس يبقى فور ينبت حاجة مش في القرآن بقى حتى لو في قلب ايه نجس القرآن هينبت فينا بتفريز تهتز وتترعرع وما زال السؤال يتكرر يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم هب. القرآن طلع في قلبك ايه انبت في قلبك ايه اذا قلت لي ولا حاجة يبقى دليل ان قلبك ميت محتاج يحيى تبدأ تاخد له قرآن عشان يعيش عشان يحيى لازم يحيى ايضا من النيات احنا قلنا اول نية ايه يا ابني دواء ما تنامش او النية ايه دواء والنية الثانية إيه؟ إيه؟ حياة طبيع القلب تبيه يحيا ثلاثة النجاة من النار اللهم نجينا من النار يا رب مين نفسه يدخل جهنم حد يرفع ايده حد نفسه يدخل جهنم طيب مين نفسه ينجو من النار قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا يبقى الكل ده هيعدي على جهنم مين نفسه ينجو القرآن نجاه من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار إيهاب يعني إيه يا محمد توفيق جلد إيهاب يعني إيه جلد شاه يعني لو جبنا شاه وسلخناها وبقى معاك الجلد الجلد ده اسمه إيه إيهاب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب جبغ فقد طهر الإيهاب ده الجلد ده لو وضع فيه قرآن في جلد ربنا ما يدخلش الجلد ده جهنم فلما القرآن يجمع في قلبك أبدا ما يعذبكش ربنا بالنار خش جهنم أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إيهاب ما أحرقه الله بالنار احنا بنقول حفظ القرآن مش فرض لكن اللي عايز ينجو من النار يبقى حفظ القرآن عليه ايه؟ واجب هو بقى واجب عليه تحفظ عشان تنجو أربعة النية الرابعة كانت الأولى دواء والثانية حياة والثالثة جنة الرابعة عمارة القلب اللهم عمر قلوبنا بالقرآن أعمر قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب البيت الخراب تلاقي فيه ملائكة لا تلاقي فيه شياطين تلاقي فيه بوم وغربان البيت الخراب تلاقي الناس يجوا يتبولوا يتبرزوا فيه صح البيت الخراب يجمع اللصوص وقطاع الطرق فكذلك القلب الخراب القلب اللي ما فيهش قرآن يبقى ايه خراب اللهم اللهم ارزقنا عمارة القلوب يبقى تحفظ قرآن عشان قلبك ايه يعمر ويبقى عمار بالنور وبذكر الله أيضا حفظ القرآن وتلاوة القرآن لتنال شفاعة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ورمضان يشفعان للعبد يقول القرآن يا رب أسهرته الليل فشفعني فيه ويقول الصيام يا رب أظمأته النهار فشفعني فيه أو يقول رمضان يا رب أظمأته النهار فشفعني فيه فيشفعان القرآن يشفع لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة يا شباب يوم القيامة تبدو الشمس من الايه من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما والكل بيدور على ظل سمع في ظل عبد الله يوم لا ظل إلا ظله والباقي بيدور على ظل على ظل على ظل ربنا يقول للمجرمين انطلقوا الى ظل ايه ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقط كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين يجي بقى اللي حافظ سوره البقره وال عمران اللهم حفظنا القران سوره البقره كم ايه 200 86 آية وسورة العمران 200 486 آية زي ما قال العلماء في شرح الحديث يجوا 486 طائر فاردين جناحاتهم كده وحضرتك واقف كده في ظلهم وهم بي بيهفهفوا فوق دماغك يا خسارتك يا اللي مش حافظ صح ده مش بس في الظل ده كمان ايه تحاجاني عن صاحبهما يقولوا يا رب دخلوا الجنة تأتي الصحف دعاتي يا رب دخلوا الجنة تحاجان عن صاحبهما فتقرأ القرآن لتنال إيه؟ شفاعة القرآن النية السادسة تجارة لجمع الحسنات في العصر التجاري ده بقى وكل الناس بتتاجر وكل الناس عايزة فلوس والدميغة بقت ايه تجارية محضة تيجي تقول له لو سمحت عايزك في موضوع بكام طب هنروح مع بعض مشوار في مصلحة بقت لغة الناس النهارده مصلحية بحتة الفلوس للأسف الشديد تعالوا لتجارة لن تبور قال الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قول الحمد لله يا القرآن لما تفتح مصحفك وتقرأ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لقارئ القرآن بكل حرف حسنة والحسنة عند ربك به بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان الله لما تيجي تقرا القرآن ودي قضية الاحتساب إن قريت ربع ربعين جزء جزئين وتحتسب ان بكل حرف عشرة قريت لك 3000 حرف فعشرة بكم 300 ألف حسنة الله وده مشروعنا كتيب صغير كيف تصبح مليونير آه مليونير حسنات في حسنات بالايه بالملايين ده نموذج من النماذج نموذج آخر دعاء السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر الله عز وجل كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة دعاء من عاد مريضا سبعين ألف ملك يستغفرون له يبقى لما تعود ثلاثة أربع عشر مرضى في سبعين ألف بكم هي دي المليونير الصحيح بقى جد اللي يبقى مليونير عند مين عند ربنا لكن مليونير هنا بالفلوس طب مصلحته هيموت وايه ويسيبها مصاحبنا ربنا يتوب عليه هو مش موجود بقى نتكلم براحتنا صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم المهم يعني كان عنده ما- ملايين ملايين واحد يعد ويحسب ليل ونهار ابتلاه الله ببلية صغيرة أوي. ضيعت كل الملايين وشوفي الحمد لله ربنا تباه وبقى كويس ويروح المساجد دلوقتي بس على عجلة فين فلوس ولا نفعته حاجة ضاعت ضاعت ناس مشابهة انتهت مرض طرفها انتهت ويمكن الواحد من الضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين لو مرض بالمرض اللي هو مرض بيه ده ورقد له في القصر العيني ثلاث ايام ربنا يشفيه ويخليه احسن منه بالدعاء وقولك يا رب اذا المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين عند ربنا اما مليونير الفلوس ممكن بكره فلوسه تتسرق ويتسجن صح ولا لا ممكن بكره يمرض وما يعرفش يستعمل بفلوس يستعمل فلوس خلاص يبقى ملايين منظره وهو الفقير واللي بيتحكم فيه غيره يبقى المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين عند ربنا والمليونير عند ربنا بالفلوس ولا بايه بالحسنات حسناتك من القران لما تقرا لك في اليوم جزئين ثلاثه بمئة ألف حرف في عشرة بمليون كسبت مليون النهاردة تفرح ولا لا هي دي قل بفضل الله وبرحمته فايه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مما يجمعون بعد آية القرآن قال الله عز وجل ولئن متم في س... ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ها؟ مما يجمعون خير مما يجمعون فالشاهد تجارة تلاوة القرآن تجارة عشان كده لازم كل واحد مننا يا شباب أنا والله بحبكم بالله أنتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لسه معانا ربع كده ولا حاجة مستعجلين؟ طب اللي مستعجل يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم المفروض الواحد يبقى له وردين او له ختمتين ختم التدبر وختمة تجارية فالختمة التجارية ختمة سريعة يجمع فيها حسنات وختمة التدبر كل يوم آية نص آية كلمتين صفحة ربع مش مشكلة بقى مش مشكلة أقرأ النهاردة قد إيه ويجعل ختمة التدبر دي أول النهار بعد صلاة الفجر يقرأ بتدبر له نص ساعة أو ساعة مع القرآن قاعد يقرأ بتدبر وتأمل وفهم ووعي بقية النهار مع ختمات الإيه؟ اسمها ختمة إيه؟ تجارية تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله و وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور كانوا يقومون الديجور الديجور اللي هو الليل كانوا يقومون الديجور ببكاء مطرود ومهجور ورعد قلوبهم مخرق زجور فامتلأت بالخيرات الحجور يرجون تجارة لن تبور رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة وأذلوا لله أنفسهم فعادت مسكينة اللهم ارزق اللهم ارزقنا الذل لك لا لغيرك إبراهيم بن أدهم بيقول كلمة عجيبة قوي يقول كل ملك كل ملك لم يعدل في رعيته كل ملك لم يعدل في رعيته فهو أنكى من حمار وكل عالم طمع في أموال الناس فهو ذئب وكل من ذل لغير الله فهو كلب خلي بالك من النقطة الأخيرة دي وكل من ذل لغير الله فهو فهو كلب لأن الكلب ربنا قال كده إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذليل في جميع الحالات في جميع الحالات فالشاهد أن هؤلاء التجار الذين يرجون تجارة لن إيه لن تبور النهاردة بيقول لي ان مفيش حاجة في مصر شغالة كله بيخسر كله بيخسر كله بيخسر الا المؤمنون هم ليه كسبانين في التجارة مع الغني الحميد لان التجارة معاه ما بيه تخسرش ابدا لانه لا يفلس جل جلاله هو الغني رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة وأذلوا أنفسهم لله فعادت مسكينة وعلموا أن الدنيا سفينة فتهيأوا للعبور يرجون تجارة لن تبور يؤثرون, الطعام يؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام ويأملون فضل الإنعام فما كانت إلا أيام حتى اخضرت البذور يرجون تجارة لن تبور بعث الأموال الحبيبة إلى بلاد البعث القريبة فإذا الأرباح عن قريب قريبة وعلى هذا التجارة تدور يرجون تجارة لن تبور العليل عليل والأمين طويل والعيون تسيل وما مضى إلا القليل حتى فرح الصبور يرجون تجارة لن تبور يقفون وقوف مسكين ويذلون ذل مستكين فنالوا المقام الأمين واندبر قلب الحزين بأكبر الحضور يرجون تجارة لن تبور سليمهم كالسليم وحزنهم مقيم يحذرون الجحيم ويرجون النعيم في كمال الحبور يرجون تجارة لن تبور نيتك يا عبد الله تجارة اقرأ القرآن تجارة مع الله بشرط الاحتساب انك تحتسب عند الله كل حرف تقرأه سبعة رفع الدرجات في الجنة النية السابعة في تلاوة القرآن إيه؟ رفع الدرجات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ ما شاء الله حظين بس حظين يوم القيامة هيدوك مصحف بقى شمرجي ولا حرمين ولا الملك فهد عشان تقرا فيه وتطلع هيدوك مصحف ايه ردوا اه الحفاظ هتقرا من حفظك اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتب زي ما كنت بتعرف الدنيا فإن منزلتك عند عند آخر آية تقرأها عشان كده العلماء قالوا إن درجات الجنة على قد آيات القرآن اقرا إيه خلص وقف خلاص ادخل هنا ادخل هنا على قد ما انت حافظ نسال الله ان يرزقنا حفظ القران ايضا النيه الثامنه طبعا نسيت السبعه اللي فاتوا فيها اه الاولى داويه قلبك اثنين حياة لقلبك ثلاثة نجاة من النار أربعة عمارة القلب خمسة لتنال شفاعة القرآن ما شاء الله في معنا حافظينه لتنال شفاعة القرآن ستة تجارة سبعة رفع درجات ثمانية تحصيل المعاني الإيمانية قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله آه. تحصيل معاني إيمانية الإخبار والخشوع والذل والانكسار والخوف والرجاء واليقين والتوكل والرضا والحب المعاني دي ما تطلعش غير منين من القرآن لما تقرا فهم وتمر على آية عذاب تقوم يقشعر جلدك وتمر على آية رحمة تنبسط أساريرك وتمر على آية فيها وصف الله جل جلاله تحبه أكثر وتمر آية فيها ذكر النبي محمد فترجو اتباعه وهكذا القرآن يربيك القرآن يصنعك قرآن اقرأ وافهم وركز واتلو تحصل المعاني الإيمانية آه النيات كتير سبعين نية في تلاوة القرآن أقول كمان واحدة بس تحصيل عزة المسلم المسلم عزيز بالقرآن ما يبقى حافظ القرآن يعتز به ويعتز بنفسه ولا يقبل أن يهان ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تتأكلوا به ما يبقاش القرآن أكل عيش اللي بيتخذ القرآن أكل عيش ذليل لكن اللي عنده القرآن لله هي دي العزة عزة بالقرآن انه حافظ القرآن لله بيتلو القرآن لله بيعمل بالقرآن لله حينها يستشعر العزة قال الله وإنه لكتاب عزيز فكلما حملت الكتاب العزيز تستمد من الكتاب العزيز ايه عزة فتكون عزيزا بكتاب الله جل جلاله حين تحمله بين جنباتك نعم إننا نحتاج أن نعتز بالقرآن هذا أول سبيل لي لأن يكون القرآن دواء القلوب النية الصالحة قبل تلاوة القرآن السبيل الثاني التدبر قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبر القرآن دواء لقلبك دواء لقلبك شوف لما جلس الوليد بن عثمان يسمع من رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم القرآن أم هو بيقول إيه قال إيه والله إن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بس لما فكر وفهم وتدبر وتأمل يا سلام لما تقرأ القرآن وتتدبر كلام الله جل جلاله وتعرف ان ده كلام مين كلام ربنا كلام ربنا والعلماء هنا بيقولوا ايه انت عندك استعداد تسمع ولا كفايه كده النهارده صلي على طول صلي خايف لا تكونوا مش معانا خالص العلماء بيقولوا ان القران كلام الله وكلام الله صفه من صفاته كلام الله ايه صفه من صفات الله وصفات الله اذا تدلت على شيء فانها تزيله فانها ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه من النكت لابن الجوزي يقول ايه يقول سبحان الله كم من ساع براقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل ومين اللي طلب سيدنا موسى ربنا تجلى لموسى للجبل كم من ساع براقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل هي ارتفع شهد لما تجلى له ربه للجبل هز جعله ذاك ايش خسف الجبل وطلعت مكانه بحيره فكذلك كلامه لو تجلى بكلامه على خلق من خلقه لزال إلا أن يهيأ لذلك كما كلم الله موسى تكليما وإنما هياه للتكليم والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربنا كلمه ولكن ازاي قال الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فكذلك كلام الله اللي عندنا في المصاحف ده ستر الله هذه الصفة بالحروف والأصوات وإلا لو تجلت هذه الصفة علينا ما قام لها شيء صفة إيه؟ صفة الكلام صفة الكلام قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى اسمع الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه حجابه حجابه النور اسمع الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه يبقى ربنا لو كشف الحجاب كل حاجة يصونها نور ربنا تتحرق عشان كده ربنا حجابه ايه النور فكذلك جعل الله عز وجل لهذه الصفة صفة الكلام الحروف والايه والأصوات فلذلك لما تيجي تقرا تبقى واخد بالك من الستر ده الحروف والاصوات ويتوغل قلبك لتعلم ان هذا كلام ربك معتقدك يا سني ان القران ايه كلام الله غير مخلوق صح كده ولا لا اه دي عقيدتك انه كلام الله غير مخلوق فلما تعتقد انه كلام الله وتعلم انه صفه من صفات الله ما يهمش قلبك لكن هو ده السر اللي هو الحروف والاصوات اللي لوله كان لولاه كان القلب اتدمر لا يقوم لهذا الكلام فلذلك تحاول ان تتخطى الحروف والاصوات لتستيقن ان هذا الكلام كلام الله فيقشعر جلدك لكلام الله كلام ربنا كلامه فلذلك ينبغي أن نتدبر فإذا تدبرنا القرآن نزل القرآن على قلوبنا دواء لما نتدبره إن ده كلام ربنا مش كلام البشر إن ده كلام ربنا اللي خلقك كلام الله العظيم الكبير الجليل العليم الخبير المتعال ذو الجلال الجبار ده ايه كلامه الطبيب الله ده كلامه فلما تقرا خليك فاهم دايما وانت بتقرا ان ده ايه ان ده كلام ربنا كل شويه فكر نفسك كده قول لها ده ايه ده كلام ربنا ساعتها يبقى القران دواء دواء لقلبك من أسباب أيضا كون القرآن دواء المداومة عليه مشكلة الشباب إنه النهاردة بيشتكي أعمل إيه تعبان بتوب وارجع أعمل إيه مش قادر أقوم الليل أعمل إيه مش قادر أحفظ أعمل إيه بكسر عن التلاوة أعمل إيه عندي فتور أعمل إيه أنت عايز إيه لازم أنت تاخد الدواء وتستمر عليه زي ما بيقولوا كده إن المضاد الحيوي بيقولوا عليه إيه كل ها آه. كرسي لازم تاخده على بعض خدت حبايه ولا حبايتين ما ينفعش طب ثلاثه ما ينفعش لازم ايه كله على بعضه من اوله لاخره كذلك القران لازم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه القران على لسانك وفي قلبك المداومه الماساه انه بيبدا النهارده يقرا وبكره ما يقراش وبعده يقرا ويفضل يومين ما يقراش ويواظب خمس ايام ويبطل عشره ويواظب شهر ويسيب شهرين ما يجيبش نتيجة كده زي اللي بيعمل ريجيم اسبوع وبعدين يروح واكل الاكله يبوظ كل اللي اهم ما ينفعش امشي صح الحج ربنا ما يتوب عليك اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين اثبت ليثبتك الله سبحانه وتعالى من اسباب كون القران ينفع دواء المواظبه عليه هي كانت الاولانيه النيات والثانيه